أنتم على تسعينات اف ام
في مشوار الحياة بنقابل ناس كتير وبيربطنا بيهم علاقات منها اللي بيكمل ومنها اللي لأ أي علاقة بيكون ليها إيجابيات وسلبيات وعلشان كده لازم ناخد بالنا لما ندخل في أي علاقة جديدة عشان الموضوع ما يتطورش وتتحول لفوبيا فوبيا إيه؟ فوبيا العلاقات لو عايز تعرف شد لك كرسي بقى وتعالى وأنا أقول لك أنا أمير الغمري وأكون معكم في برنامج شد لك كرسي
شد لك كرسي مع أمير الغمري كل يوم خميس الساعة تسعة ونص بالليل على تسعينات اف ام
مساء الفل على مستمعي تسعينات FM معاكم امير الغمري في الحلقه الثانيه من برنامج شد لك كرسي ما تنسوش رقمنا للي حابب يتواصل معانا على 01000 42 7894 اتكلمنا المره اللي فاتت عن قد ايه العلاقات مهمه في حياتنا وازاي بتاثر علينا وانك لما تقرر تدخل في علاقه او يعني بمعنى اصح يشدك حد لازم تفكر كويس جدا في القرار ده وقلنا ما تحكمش على الكتاب من غلافه وإن مش كل اللي بيلمع بيكون ذهب ولو حابب تسمع الحلقة اللي فاتت ممكن تسمعها دلوقتي من على موقعنا تسعينات اف ام طيب نيجي بقى للخطوة الأولى هتعمل إيه عشان تعبر عن اللي جواك ويا ترى هتبقى مين أنت ولا ناس تانيين في البداية أحب أبدأ كلامي بقاعدة من قواعد العشق الأربعين لشمس الدين التبريزي وكان بيقول فيها لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق بل ركز على الخطوة الأولى فهي أصعب خطوة يجب عليك أن تتحمل مسؤوليتها وما أن تتخذ تلك الخطوة دع كل شيء يجري بشكل طبيعي وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه لا تسير مع التيار بل كن أنت التيار هنا بقى لازم يكون في وقفة أنت أو أنتي ناويين على إيه؟ هتعبروا إزاي عن مشاعركم؟ هتلفتوا نظر الطرف التاني ده ازاي؟ هل هتكون فعلا على طبيعتك وتتعامل عادي؟ ولا كل واحد فينا هيلبس قناع ويبقى حد تاني خالص ما يشبهكش شخص تاني بيتكلم وبيفكر وكمان بيمثل عارف عارف هو عايز يعمل ايه عشان يوقع الطرف التاني ولو نويت على ده من الاول وقررت تعمل ده بقولك من اولها بلاش لان العلاقه دي في الغالب مش هتكمل وهيبقى غلط في حقك وغلط في حق الطرف التاني وهيبقى شكلك وحش قوي لو فاكر انك لما تعيش دور مش دورك عشان تخليه هو كمان يعجب بيك وعشان يعني تلفت انتباهه وتخليه يتعلق بيك لما يلاقي فيك كل حاجة مثالية وبكده انتوا مش بتعملوا علاقة انت بتعمل له مصيدة ولو فاكر ان العلاقات بتبدأ بالشكل ده لا يبقى شد لك كرسي بقى وتعالى وانا اقول لك الدنيا فيها ايه عشان من كتر الناس اللي بتوش وحشونا الناس اللي بوشين
من كتر الناس اللي بنتوش وحشونا الناس اللي بوشين سامحونا غلطنا خلاص معلش حرمنا خلاص احنا اسفين من كتر الناس اللي بنتوش وحشونا الناس اللي بوشين سامحونا غلطنا خلاص معلش حرمنا خلاص احنا اسفين اللهم احفظنا من الانية
كنتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا لكم أول مرحلة هي مرحلة التحريات والتوتر اللذيذ أنا مسميها كده دقات قلبك بتدق جامد بسرعة بس مش تعبان أنت سارح بخيالك بس مركز واقف وسطنا اه بس مش معانا أنت هناك مع الشخص التاني أيا كان بقى أنت مسميه إيه يعني مثلا زمان كانوا بيسموه الجو دلوقتي بعد التطور بقى بقى اسمه الكراش المهم يعني المرحلة دي بتكون فيها التركيز مع الطرف التاني ده في أقصى درجاته بتعمل عنه تحريات ولا أكنه مقدم كلية حربية بتفضل تجمع معلومات ولا رأفت الهجان في عز شبابه ليه؟ عشان انت مهتم تعرف تتعرف على الشخص ده عايز فرصة تقرب له فانت حابب تكون مستعد لما تيجي الفرصة دي ده تمام بس زي ما قلنا المهم ما يكونش همك انك توقعه فيك وخلاص يعني كنوع من انواع التحدي وكسب الرهان والكلام ده لا جمع المعلومات اللي انت عايزها واعمل التحريات يا سيدي اللي تقدر عليها بس تكون بهدف واحد ان الطرف ده مناسب ليا ولا بلاش العلاقه دي يعني انت عايز تعرف هو مناسب ولا لا بلاش تسرع لان كل حاجه بتيجي بسرعه بتروح بنفس السرعه اهدى وفكر مره واتنين وتلاته حكم عقلك ثم قلبك شوف الدنيا من بره وعلى فكره انت لسه بره ما دخلتش بلاش تتعشم وتحسس نفسك ان خلاص لقيت فتاه احلامك او يعني انت لقيت الفارس اللي هيخطفك على حصانه الابيض ومعرفش ليه ابيض تحديدا يعني مع ان الاسود اشك بكتير المهم بلاش صدمه الانبهار الاولانيه دي تطول معاكم وبلاش الاعجاب المبالغ فيه اهدوا كده واتقلوا الاهم انك تكمل اللي بتعمله صح واول خطوه صح تعملها انك تتاكد من مشاعرك اتاكدت يلا بينا يلا بينا بقى نشوف المرحله دي بيحصل فيها ايه طبعا الفترات الاولى دي كلها قلق نظرات من تحت لتحت كده تلميحات اكتشاف مجهول متابعه بقى على السوشيال ميديا من بعيد لبعيد كده تستغل اي فرصه انك تظهر اهتمامك او انك يعني تظهر اصلا تحاول تدور على طريقه عشان تبدا تقرب وتاخد خطوه في القرار بتاعك بس هنا بقى في نقطة مهمة جدا بلاش تعمل حاجة مش فيك يعني بلاش تكون شخص تاني غيرك كل ما تكون على طبيعتك كل ما يكون سهل الناس تصدقك هيبقى سهل قوي حد يشوفك بوضوح طول ما انت صادق ما هو مزعلش مني يعني ناس مش أغبية بس هم ساعات بيحبوا اللي يضحك عليهم ملناش دعوة بده انت خليك على طبيعتك مش هيشغل بالك بقى هم عايزين ايه المهم ما تحاولش تتقمص حاجه مش فيك يعني مثلا ما تبينش انك غامض وانت اصلا كتاب مفتوح لطوب الارض ما تعملش نفسك يعني مثقف وانت اساسا مش كده ما تعملش فيها مقطع السمكه وديلها وانت اصلا لخمه ما تكدبش خليك على طبيعتك خلي اللي قدامك يعرف يشوفك صح وعلى فكره هو من حقه يقرر ده لان هو كمان يعني من حقه يقرر انت مناسب ليه ولا لا ما هو مش عشان انت عايز ده يبقى لازم يحصل لا لازم تفهم ان العلاقه دي قايمه على حاجتين انت وهو كل واحد فيكم لازم يتقبل التاني بعيوبه قبل مميزاته لازم كل واحد فيكم يكون واضح تماما للطرف التاني عشان غير كده هيبقى نصب حلو انك تفهم ودماغ بعض وكل طرف يعرف التاني يعرف التاني بقى بيحب ايه ويهتم بايه كل الكلام ده جميل بس مش لازم احسسه ان اهتماماتنا واحده واننا يا عيني مخلوقين لبعض وكل طبعا بالكذب انتوا كده بتنصبوا على بعض بمبدا انا لا اكذب ولكني اتجمل لا انتوا كده بتوهموا الناس بحاجه فيكم وهي مش فيكم وعلى فكره لما بتتكشف بيبقى شكلها وحش قوي وعلى فكره هي برضو لازم تظهر سواء بقى بمزاجك او غصب عنك مهما كنت حويط ومهما كنت مركز لازم يا بطل هتتكشف والصراحة مش عايز أقولك بيكون شكلك عامل إزاي وقتها. يعني الخلاصة لا تكون نصاب ولا تسمح إن حد ينصب عليك باسم المشاعر ومش عشان يعني بيعرف يلعب على الوتر الحساس يبقى خلاص ولا إيه؟
انتم مع شدلك كرسي مع امير الغمري على تسعينات FM
ورجعنا لكم معانا اتصال تليفوني ناخده ونقول الو
مساء الخير ازيك يا امير مساء الورد مين معايا امير سعيد ابو العزيز معاك يا سعيد هلا وسهلا اخبارك اتكلمنا منين يا سعيد
انا بكلمك من بني سويف يا هلا يا هلا باهل بني سويف كلهم تقدر تقدر تقول من تحت شجره على كورنيش بني سويف ده ايه الجو الرومانسي ده لا ده انا جاي لك ايه رايك؟
ده احنا كده اطلب اتنين ليمون وانا جاي لك آه الليمون عندي بص انا انا فاتح متاخر فانا مش عارف آه، عنوان الحلقه بتاعتك دي النهارده جميل آه بس انا ال- حاسس كده.
الحلقه النهارده بتاعتنا بتتكلم على لما تحب تعبر عن مشاعرك لحد تاني في العلاقه هل هتكون على طبيعتك وحقيقتك ولا هتمثل وتاخد دور مش دورك انت ايه رايك في الموضوع ده
بص خليني اقول لك حاجه هو انت بتتكلم على آه، ان انت بتعبر عن مشاعرك في مرحله ما بعد ارتباط رسمي ولا بتتكلم ان انا داخل اخطب واحده دلوقتي و... و... ويا ترى اكشف ورقي كله قدامها ولا اتجمل زي ما بيقولوا لا ده انت لسه في قبل كده كمان انت لسه بتحاول تاخد خطوه عشان تروح له يعني لسه انت عايز تكتشف الراجل ده او الطرف التاني او البنت دي
خلاص يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان انا في الاخر آه، انا ببين المميز اللي فيا يعني انا ببقى حريص ان انا شايف كل واحد اكيد فينا بيبقى عارف ايه هو مميز فيه اكيد آه، وجهه نظري ان انا آه، لو انا عايز اوصل لقلب واحده آه، اكيد الفت نظرها بالمميز اللي فيا جميل آه، بالاضافه للحاجه العاديه اللي هي الاهتمام بيها و- وبالتالي الحاجتين دول بقى ان انت تهتم بواحده وتوصل لها قد ايه انت مميز في حاجه معينه جميل آه، دول يبقوا طريق ل- ل- ل- ل- للحد اللي انت عايز توصل له متهيألي اسهل واسرع طريق موضوع الاهتمام ده
آه بيتهيألي اه بيتهيألي سكة أي حد في الدنيا الاهتمام لأن يمكن احنا في في زماننا دايما ال- آه، البنت أو الولد دايما محتاجين اللي يهتم بيهم بمشاعرهم قبل حتى ب- بحاجات تانية كتير بس تفتكر الاهتمام ده بيبقى لو هو مصطنع بيبان بيأثر يعني لو هو مصطنع بيبان لو هو في الأول ما حصلش عارف الشرارة بتاعت الحب اللي هو الحب الأعمى ده اه اللي الحب هو اللي ولع في خلاص.
الذره بالظبط انا لو حبيت حد من اول لحظه فساعات انت ممكن تتغفل آه، ما بتنتبهش لحاجات كتير وممكن ما بتكتشفهاش غير لما بيحصل مشكله صحيح انما اعتقد برضو ان لو حد ركز مع حد قوي في في, في تصرفاته من الاول آه، هينجح يعني هيلاقي ان الموضوع باين قوي هل هو صادق في مشاعره او لا بيتهيألي كده اللي هو موضوع الانبهار المبالغ فيه في الاول ده بيعمي
بص آه، الانبهارات دايما بتبقى من حاجتين لا اما الانبهارات في بشخص في السلوكيات بتاعت الشخص في وجهه نظري برضه كويس آه، بت- بتعمل تصرفات معينه انا كولد يعني هي كبنت بتعمل تصرفات معينه مميزه قوي في وسط صحباتها آه، ممكن بتلبس لبس مختلف شويه عن صحباتها آه، فده بيخلي الناس آه، تبقى مل...
تركز ش- معاه.
مشدوده ليها بالظبط بالظبط.
كده آه، لكن لو بتسالني انا كشخص كسعيد او اغلب الولاد اظن ان اللي بيشدهم في البنت هو فكرهم صحيح.
آه، الاستراتيجيه بتاعتها في الحياه جميل.
اكتر من لبسها اكتر من آم، آه، مدى تاثيرها في وسط الناس اللي هو آه، النهارده هي fashion آه، style مش عارف عامله ازاي او النهارده هي مهتمه بالميك اب بشكل الفلاني لا اعتقد العقل شويه بيشد الولد و- و- ودي message بقولها اساسا من خلال من خلال المنبر بتاعك ان تصرف اعتقد ان ليا.
الولاد دلوقتي الولاد دلوقتي بيتشدوا اكتر للبنت اللي ذو فكر ذو تطلع لقدام من الاخر آه، الولد مش عايز دايما هو اللي يبقى شاغل باله بالحياه والفكر وان وان الواحده زي بتاع زمان زي بنات زمان دلوقتي محتاجه ان هي تبقى في بيتها في الميك اب محتاجه ان هي تبقى في بيتها آه، تلبس كويس وخلاص يعني ده رايي جميل اسالك سؤال بقى ننهي بيه المكالمه الجميله دي ايه اكتر حبيبي حاجه اتفضل.
مجنونه ممكن عملتها او هتعملها عشان تروح تتعرف على حد تفتكر آه، كده أكتر- في خيالك تعمل ايه او لو انت عملت حاجه واحكي لنا عليها
اكتر حاجه مجنونه آه، ممكن اكون عملتها اها آه، آه، بص هو يعني انا في في العلاقات ما كنتش مجنون قوي لان انا دايما بخش من الباب حتى لو داخل اتعرف على حد انا صاحب او الكلام ده فانت كويس.
قابلتني قابلتني ما قابلتنيش خلاص جميل آه، بس خليني اقول لك ان انا يمكن آه، ايام الجامعه آه، ارتبطت بحد في ما اعرفش هي ممكن تكون سامعاك ولا لا والله بس انا اتمنى ارتبطت اكون سامعاني بواحدة- ارتبطت ارتبطت بواحده في آه، كانت في هندسه من اسكندريه و- وحبيتها قوي حبيتها قوي يا امير بجد وكنت وانا بقول لك وانا في اولى جامعه كنت مستعد اكسر الدنيا كلها عشان خاطرها ولدرجه ان انا رحت طلبتها من اهلي واو ويعني من اهلي انا من والدي انا من والدي انا اها طلبت من والدي في وقتها ان انا انا عايز ارتبط بالبنت دي فطبعا حاجه غريبه جدا انت لسه جاي بتتكلم ده بالظبط.
لسه في اولى يا ابني ده لسه مخلص ثانويه عامه صحيح فدي كنت شايف ان هي حاجه مجنونه في وجهه نظري انا كنت في اولى جامعه ورايح اطلب واحده واحنا لسه في اولى يعني بتتكلم ازاي آه، وفي الاخر من من خلال منبرك بقى لو هي سامعاني هي اكيد ندمانه ان هي في يوم من الايام احنا ما كملناش مع بعض لان للاسف هي اللي سابتني لان هي ما قدرتش حب ليها في- وكانت القصه بالنسبه لي احنا لسه في جامعه وتعالى نفن وتعالى نهزر لكن انا للاسف وقتها حبيتها وحبيتها باخلاص جامد جدا لدرجه ان انا قلت لك رحت اتجننت ودخلت الاهل قلت لهم انا عايز اتجوز آه، وعشان- بس وعشان كده باذن الله ربنا هيعوضك بالاحسن ونلاقي اللي يحبك حبيبي انا زي ما انت متجوز بتحبه حبيبي أنا يبقى ربنا متجوز.
عوضك خلاص وكل عيش بقى متجوز بقالي 11 سنه دلوقتي وعندي ولد وبنت ما ربنا شاء يخليهم.
الله ربنا يبارك ربنا يبارك فيهم ربنا حبيبي يبارك أمير فيهم مستمتع يبقى ربنا بيك.
عوضك باحسن منها يا حبيبي ال- ال- الحمد لله طبعا زوجتي عندي بالدنيا كلها يعني.
ربنا يا رب يخليكم لبعض حبيبي دايما متالق ومتابعك يا حبيبي و- حبيبي ده شرف ربي يا ليا.
رب ليك وللاذاعه يا حبيبي ربنا يخليك يا رب اشكرك جزيلا وسعيد جدا جدا بكلمتك شكرا سعيد حبيبي يا أمير.
شكراً.
حبيبي.
مع الف سلامه زي ما سمعنا مكالمه كده تعالوا بقى نشوف هنعبر عن مشاعرنا ازاي المرحله دي انا مسميها مرحله الشوكه والسكينه بتبقى كلها تلميحات شيك وكلام ذوق حاجه كده مترتبه وتحسها بتلمع بعيدا طبعا عن الناس المندفعه يعني هي مرحله كده كل واحد بيقول فيها للتاني انه معجب بيه بس بشكل مش مباشر بس يا ترى بقى يعملها ازاي هل فعلا يعملها بالاهتمام وده لأن الإنسان بطبيعته عاطفي واجتماعي وبيميل أكتر اللي بيهتم بيه ويشاركه تفاصيله يا ترى هتحب اللي بيحبه؟ ده نوع تاني من الناس بيمشي بمبدأ إن كل حاجة الطرف التاني بيحبها أو بيحب يعملها أنا هعملها حتى لو أنا أصلا ما بحبهاش معانا مكالمة ناخدها الأول ونرجع نكمل كلامنا ألو
الو مساء الخير
مساء الخير ازيك يا هندسه تمام الحمد لله مين معايا
آه، معاك محمود أهلا وسهلا محمود أخبارك إيه؟
الحمد لله بتكلمنا الحمد لله يا منين؟
هندسة. بكلمك من اسكندريه يا هلا بأهل اسكندرية
الله يخليك انا مش من اهل اسكندريه على فكره انا داخل مبسوط منصورة نعلي صوتنا شوية
ايوه هندسه
ممكن بس معلش توطي صوت الاذاعه شويه عشان اسمعك كويس
طيب ماشي يا فندم كده كويس؟
كده تمام متابع حلقتنا من ازيك الاول يا هندسه اهو ازيك يا هندسه اخبارك ايه؟
والله بخير الحمد لله طمنا عليك قول لي بخير والله الحمد لله هتعمل ايه طبعاً عشان بقيت تعبر يعني عن اللي جواك بتكلم للشخص الأول.
التاني خليك على البرنامج الاول ده الموضوع جميل جدا بصراحه خير الله كلنا يخليك تسلم لي يا رب اشكرك شرف ليا والله
الله يخليك يا هندسة، ربنا يخليك قول لي هتعمل ايه عشان تعبر عن اللي جواك هتروح تعمل ايه لا هي ال- ال- المراحل دي آه، الواحد عداها من زمان يعني تمام بس انت آه، انا حابب اقول لك بس حاجه رجعتنا فتره حلوه قوي آه، عدينا عليها كلنا و- وحته ان الواحد يطلع بشخصيه مش شخصيته هي مش شخصيته قوي هي شخصيته برضه بس الواحد بيحاول يطلع احسن ما عنده يعني متلمعه شويه
بتقول ايه؟
متلمعه شويه يعني نحاول نلمع الدنيا ونظبط حالنا شويه بس صحيح في الاخر هي شخصيتك هي شخصيتك في الاخر يعني صحيح وده طبيعي انا شايف ان هو طبيعي مش حاجه مش طبيعيه يعني جميل بس تكون حاجه حقيقيه فيك مش مصطنعه يعني
إيه يعني مش كلها ومش كلها يعني في كتير من الواحد وفي حاجات الواحد بيعملها يعني بيحاول زي ما انت قلت كده يلمع الدنيا شويه بس هو في الاخر هو محمود هو امير هو نفس الشخص يعني
صحيح تفتكر كده ايه اكتر معايا حاجه هندسة؟
مجنونه عملتها وانت صغير عشان تتعرف على حد
لا هي الحاجات المجنونه كتير عملتها يعني كتير يعني بس طبعا مش هعرف اقول عشان عايز اكل عيش وكده عشان لو مراتي سمعتني
واضح ان في اجماع على الموضوع ده
هتعديها يعني كله كله بيقلق من السؤال مش عارف ليه سيدي هاتك معايا انا عايز اكل عيش يعني خلاص وانا هسيبك تاكل عيش يا كابتن محمود
قلت ليه؟
وانا هسيبك تاكل عيش خلاص مش هتك عليك قوي
معلش هو الشبكه عندي وحشه شويه بقول لك وانا هسيبك إيه، تاكل يعني- عيش ومش هتك عليك قوي
اه احنا معظم الناس كده يعني مش انا اسف يعني ما انا خدت بالي اه دي تاني مكالمه برضه والناس يعني مقلقه داخل اللي كده برضه هو كده برضه بطريقه كويسه يعني
حلوه حلوه حلوه الشياكه في ال- انك تطلع من الموضوع بالشياكه يعني
ايوه بالظبط كده اه يعني.
انا سعيد جدا جدا بمكالمتك واتمنى ان شاء الله دايما تبقى كده مستمع للحلقه بتاعتنا وبرنامجنا ان شاء الله
معلش يا هندسه أنا اسف جدا والله الصوت بيقطع شويه ده عيب من عندي انا في الشركه عندي يعني بقول لك انا سعيد جدا جدا بمكالمتك الله يخليك يا حبيبي انا عندي ليا الشرف والله ان انا عملت معاك مداخله اشكرك جزيلا وربنا ان شاء الله دايما كده في تقدم ان شاء الله يا هندسة.
ربنا يخليك تسلم لي شكرا جزيلا شكرا تعال نشوف بقى نتكلم على الاهتمام والحب في مقولة للدكتور رامي الفقي رحمة الله عليه بيقول فيها الحب يبدأ عندما ينتهي الحماس ما ينفعش تقول إنك بتحب البحر وإنت واقف على الشط لازم تنزل البحر تعوم فيه يضربك الموج بتاعه تبلع مية مالحة تجرح رجلك في الصخور تشوف العتمة اللي في القاع فلما ترجع تقف على الشط تاني وتشوف البحر هتلاقي البحر ده مختلف تماما مش هتشوفه مثالي زي الأول لا انت كده شفته بعيوبه وغضبه وظلامه وقتها يا إما هتكره البحر للأبد يا إما هتفضل تحبه بكل حاجة فيه لهفة البدايات عمرها ما كانت حب واللي مغصوش في البحر ما حبهوش
نفس المكان بس اليوم جديد نفس الحفلة وانا كالعادة وحيد نفس البنات والحكايات مع اختلاف الاسماء مزيكا بترقص زحمة تفطس والناس على بعضيها بتبصبص ده بنفسن ده بتلسن والجو مكهرب ومتنشن دخلت واحدة شكلها غيرهم باين قوي انها مش منهم اجمل واحدة من غير مجهود لابسة عادي وشعرها مربوط مربوط باستيك وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها Mister Bombastic مربوط باستيك وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها Mister Bombastic
انتم مع شد لك كرسي مع أمير الغمري على تسعينات اف ام
ورجعنا تاني تعالوا بقى نشوف ونقسم كل واحد في العلاقة سواء بقى من الرجالة أو الإناث عموما بيكون عامل إزاي أو يعني إيه الأمثلة اللي ممكن تقابلها نبدأ بقى بالحد التقيل الراسي الغامض الصامت اللي كلامه قليل وده نوع مفضل عند ناس كتير ليه؟ لأنه بيقدر يستفز شريحة كبيرة بدافع الفضول الشخص ده محتاج بس شوية صبر وفهم عشان تتعامل معاه لأن أوقات كتير جدا مش بيبقى تقيل ولا حاجة ولا غامض أصلا وده مجرد قناع هو لابسه عشان يحمي نفسه ولو فعلا الناس دي تقال هما بس بياخدوا شوية وقت لحد ما يعبروا عن مشاعرهم وغالبا بتبقى بالأفعال مش بالأقوال هو محتاج بس الأول إنه يتأكد من مشاعره في بقى المهايبر واللي حركته سريعة ضحكته عالية ودمه خفيف ومهضوم في ناس كتير بتحب الشخصيات الخفيفة دي اللي ما تحسش معاها بالتقل ولا بالغربة بيقولوا عليه اجتماعي وسهل ده اسهل شخصيه في التعامل بس هو محتاج انك تبقى مريح في التعامل انت كمان وبسيط زيه في بقى ال overacting الشخصيه المبالغه كل رد فعلها مبالغ فيه بيتبالغ في الدهشه في التعبير عن الحب في الغضب دي تعتبر من اصعب الشخصيات في اي علاقه عندهم قدره رهيبه انهم بال over بتاعهم يقلبوا الترابيزه عليك ويحسسوك انك انت اللي دمرتهم دول بقى خد ديلك في سنانك واجري لانك هتخسر صحتك واعصابك وعندنا بقى اللي ماشي بمبدا كنت متاكد كنت متاكد مع اني كنت شاكك وده بقى في الغالب شخصيه متردده جدا لابعد الحدود اللي هو فعلا مش عارف هو عايز ايه ولا واثق فيك اصلا ولا شاكك ولا بيحبك ولا معجب ولا مش معجب ما تعرفلوش مله ودايما مش عارف هو في ايه في علم النفس الراجل ده بيسموه الموسوس اللي هو لو ما تعالجش خليكوا عارفين ان علاقه معاه هتخسركوا حاجات كتير هتخسركوا البساطه وتلقائيه هتلغي شخصيتكم وهتوصلوا انكم تبقوا شاكين في نفسكم طول الوقت اما بقى اكتر شخصيه متعبه هي المزاجيه شخصيه كده مزاجيه جدا متقلبه ما انتش عارف ده كتالوجه ايه تحسها ساعات دراما كوين ما عندهاش حاجه وسط تحسها جوزاء في نفسها كده عندها شخصيات كتير جدا وانت ونصيبك بقى يا معلم مين ماسك الشفت يا اما تاخده على عيبه يا تسيبه وتريح دماغك وما ننساش طبعا الجريء أو قلب الاسد اللي زي الرصاصه تطلع ربنا يستر بقى هتروح فين ملك الاندفاع مفيش حاجه اسمها سيطر على مشاعري ولا كلامي ولا الكلام ده لا لا لا لا اسرع حد بياخد مواقف وبعد ما بياخدها يبدا يفكر بقى هي كانت صح ولا غلط بيندم على الغلط بس ما بيبطلوش مؤسس نظريه دعونا ننسى اخطاء الماضي ونرتكب اخطاء جديده العميق صاحب الكلمات الغامضه يملك من الالفاظ والعبارات اللي يخليك تقول ها انت بتقول ايه حاجه كده محتاجه رمات عاليه قوي عشان تقدر تستوعب هو بيقول ايه ما تحاولش تفهمه لان هو اصلا بيحاول يتعرف على نفسه ويفهمها خده كده على عمقه البوهيمي الذي يفعل ما يحلو له زي الفنان الكبير عيسوي المظاهر عنده دي حاجه مستفزه جدا بيهتم بالجوهر اكتر ما هي الناس ايه غير شويه معادن هي ساعات اه تضرب منه في المظهر بس تمام مش مهم الناس شايفاه ازاي المهم انا شايف نفسي ازاي ده في جانب كويس انه بيهتم بجوهر الناس مش بشكلهم ولكن في اغلب الوقت ما بيحترمش اللي معاه قوي في العلاقه يعني بيشوف نفسه دايما هو الصح وبس وشخص مرهق شويه الطفل الكبير واحد حركاته وافعاله وطريقته طفوليه جدا زنان محتاج نناه مش حد يرتبط بيه لو قدرت تستحمله تمام اما بقى اخر شخصيه وهو المعترض دائما اللي هو لا وخلاص نكدي ما بيحبش حد يقول رايه ولو قلت رايك هيخالفك المهم يعترض ويقول عكسك محبط لابعد الحدود ما بيحبش الا نفسه واناني جدا وشعاره مصلحتي اولا قبل ما نقرر ندخل في اي علاقه لازم نبقى فاهمين كويس قوي حدودها وحدودنا احنا كمان لازم ندي نفسنا الفرصه نفهم الشخص اللي قدامنا احنا بنكبر من خلال علاقتنا مع بعض كالعادة حلقتنا بتخلص بس كلامنا لسه ما خلصش وهستعير كلمة الأستاذ الكبير إبراهيم حجازي وللحديث بقية طالما في العمر بقية الحلقة الجاية هنتكلم بإذن الله عن البدايات وروعتها استنوني يوم الخميس اللي جاي الساعة 9:30 بالليل شد لك كرسي أمير الغمري